أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون من كتاب صيد الخاطر يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند بمعنى ان الانسان لما يبقى ماشي في الشارع وربنا قال كل المؤمنين ايه يغضوا من ابصارهم وهو ينظر للمرأة وهو عارف ان ربنا بيقول له ايه غض بصرك يبقى ايه معاند انت بتعاند في ربنا بقى تقول لا اعوذ بالله امال ايه الغيبة أو الخيبة يعني لولا غيبة العاصي ها في وقت المعاصي كان كالمعاند الغيبة إن الإنسان غايب عن الوعي مغيب عن وعي شهوته غلبان فعامته بأعمى مش شايف الحقيقة فيه هذه اسمها الايه الغيبة ولا الخيبة الاثنين زي بعض الغيبة غايب غايب عن الوعي عشان كده ابن القيم في منزلة التوبة في المدارج يقول إيه والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه ولكن سكر الشهوة غيب عنه هذا الحزن هو مش حاسس عشان سكران سكر الشهوة لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند غير أن الهوى يحول بينه وبين الفهم للحال فلا يرى إلا قضاء شهوته وإلا فلو لاحت له المخالفة خرج من الدين بالخلاف وهو إنما يقصد هواه فيقع الخلاف ضمنا وتبعا لا قصدا هو مش قصده يخالف ربنا يعني مش ربنا بيقول له ما تشربش خمرة يقول له طب اهو ويروح شارب لا ده هو هواه غلبه فوقعت المخالفه ضمن ايه متابعه الهوى مش اصل في مخالفه الرب وصلت واكثر ما يقع هذا في مقاربه الفتنه وقل من يسلم عند المقاربه لانه كتقديم نار الى حلفه أكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة تبقى عارف ان شارع المسكي زحمة والنسوان بتخبط فيك وتروح تبقى عارف ان الاتوبيسات دي او الميكروباصات دي فيها كذا وتروح تبقى عارف ان التلفزيون في الوقت ده فيه كذا وتفتح تبقى عارف ان المواقع القذرة دي بتترمي بالطريقة الفلانية وتحاول مقاربة الفتنة تبقى عامل زي اللي ايه حطيت البنزين جنب النار ثم لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر لما قرب منه ولو أعطي الدنيا غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك آه كم معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن ثم بقيت آثارها وأقلها ما لا يبرح من المرارة في الندم والطريق الأعظم في الحذر ألا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان الى السلامة اقرب احنا محتاجين الحتة دي اللي اسمها المبالغة في الاحتراز مبالغة يعني ايه تعالى ننزل دلوقتي لا مش هنزل دلوقتي ليه لا الوقت ده وقت خروج موظفين والناس تعال نروح اسكندريه نحضر درس لا مانيش رايح اسكندريه دلوقتي ليه الدنيا صيف والنسوان عريان ده هنحضر مش هحضر دروس تعالى نروح نزور فلان لا في كلام كتير وأنا بحب- بخاف من اللغط المبالغة في الايه في الاحتراز مبالغة في الاحتراز حديث سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحلال بين ها والحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله إيه محارمه احنا عايزين نفهم الحتة دي كويس حتة إيه إن الملك له قصر والملك جعل حوالين القصر إيه حمى جنينة كبيرة وسور واسع عالي اللي يدخل من السور ما دخلش القصر وإنما دخل إيه الحمى طب الملك يقتله ليه وما دخلش القصر قال لك لأن اللي دخل الحمى يدخل القصر وصلت فربنا له محارم وله حمى حوالين حوالين المحارم فقال لك ما تقربش للحمى مش للمحارم ما تدخلش الحمى مش المحارم عشان كده ما قالش لا تزنوا وانما قال ايه لا تقربوا الزنا فحرم النظر وسمى النظر زنا وحرم الاختلاط وسمى الاختلاط زنا وحرم التبرج وهكذا لان كل ده ايه حمى واللي قرب من الحمى يبقى اقتحم الحدود نسال الله ان يجزينا واياكم ويعافينا فصل البلاء على قدر الرجال يقول الشيخ عليه رحمه الله البلايا على مقادير الرجال فكثير من الناس تراهم ساكتين راضين بما عندهم من دين ودنيا وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف بهم الله أكبر دايما نقول يا جماعة ليست كل الطير تحمل الكتب وليست كل الخيل تصلح للسباق فرجال خلقوا للحرب والسجال ورجال لقصعة وثريد فمش كل الرجال ينفعوا يبقوا رجال وربك سبحانه وتعالى زي ما كنا بنقول بقى في موضوع الهجرة ان في ناس زي عمر بن الخطاب قال لهم انا مهاجر والجدع يجي ورايا من أراد أن تسكله أمه وفي ناس هاجروا إيه سرا خفية بليل في واحد زي عبد الله بن مسعود رغم ضعفه راح قرا عليهم سورة الإيه الرحمن في وسط الكعبة وخباب بن الأرت لما سمع صوت عمر راح فين دخل تحت السرير ده راجل وده راجل ولا يعاب هذا ها ولا يعاب هذا ما نقدرش نقول ان ده احسن من ده ولا ده احسن من ده وانما هي اقدار اقدار اقدار للرجال اوعى تفكر عشان انت في عافيه يعني انت حلو لا ده ربنا عافاك عشان عارف ان انت لو ابتليت هتكفر فلطف بيك وابتلى ناس على ايه على قد البلاء البلايا على مقادير الايه الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه يبتلى المرء على قدر دينه شوف بقى نوع من البلاء عجيب ابن الجوزي دايما يلح عليه في الكتاب ده ويشير اليه يقول ايه انما المحنه العظمى ان ترزق همه عاليه لا تقنع منك الا بتحقيق الورع وتجويد الدين وكمال العلم ثم تبتلى بنفس تميل إلى المباحات وتدعي أنها تجمع بذلك همها وتشفي مرضها لتقبل مزاحمة العلة على تحصيل الفضائل وهاتان الحالتان كضدين لأن الآخرة والدنيا ضرتان المحنة بقى انك تبقى قوي في دين الله عايز التقوى وعايز الورع وعايز أعلى درجات الفردوس والنفس بتحب تاكل وتحب تشرب تحب تنام تحب تلبس كويس وتحب تتمتع بمتع وشهوات تعمل ايه دي بقى ايه محنة والله محنة اصل في ناس ما يهموش الجلابية نظيفة الجلابية وسخة ماشي اي حاجة خلاص ريحته عرق بتاع وفي واحد ما يقدرش مش عشان الناس تقول ان ريحته حلوة ولا ان جلابيته حلوة ولا انه ما يقدرش طبع نفس نفس كده اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب وقنا شر نفوسنا يا رب في نفوس في انسان لو كان حته جبنه قريش بلقمه مشي تعمل ايه خلاص وفي واحد ما يقدرش لازم اكل بط ووز وحمام تعمل ايه هي دي اسمها ايه بقى والله محنه والله محنه محنه حقيقيه ما ما يقدرش عايز يبقى مستمتع بالحياه وفي اعلى درجات الدين محنه نسال ان يعيننا على نفوسنا ابن الجوزي يقول لك نعمل ايه بقى يقول واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات وألا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب ورع تاني تاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم فاللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات وألا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن يعني هيبقى عارف اللي اللي اللي ماشي في طين زلق ومشمر وماشي على طراطيف صوابعه عشان ما يطرطش عليه طينه يعني قاعد ياخد في المباحات بورع ودي ما تنفعش ابدا ده الورع ترك الحلال مش المباح ترك الحلال فماشي في المباحات بورع ودي لا يقدر عليها الا الاقوياء فعلا اللي هو بيقول البلايا على مقادير الرجال واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات وألا يفسح لنفسه في مباح لا يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب ورع المبتلى يصيح هتلاقي نفسك بتصوت عايزين ناكل المبتلى يصيح فلأن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد خذها دي ايه خذها قانون عندك فلأن يبكي الطفل ايه خير من أن يبكي الوالد الوالد بيعيط عايز يشتري كذا تروح تستلف وتتدين وبعد كده تتذل وتعيط لا خلي الواد يعيط وانا ايه وانا ما عيطش لأن يبكي الطفل ايه خير من أن يبكي الوالد واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين فأوثق السكر قبل فتح الباب والبس الدرع قبل لقاء الحرب وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن خلي بالك ما تقولش لا ان شاء الله مش هقع لا احذر ان كنت هتقع حتى ولو مش يقينا ان هتقع لكن شاكك انك هتقع ما تمشيهاش ما تعملهاش فصل مع العدل والإنصاف يأتي كل مراد يقول الشيخ عليه رحمة الله ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة فالإنسان الإنسان يبقى مشغول كل شغله بالإيه بالحفظ والإعادة فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى غير أن البدن مطية غير أن البدن الجسم إيه؟ مطية ركوبة وإجهاد السير مظنة الانقطاع هتتعب المطية هتعمل ايه هتموت منك الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يعني ايه الحديث ده يا سني ها يعني ايه ان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يعني ايه يا سني مش عارف يا رب استرنا يا رب المنبت يعني واحد راكب حمارة ولا حصان ولا دابة يعني جمل وبيضرب فيه امشي عشان يجري ضرب ضرب ضرب ضرب هيموت الجمل ده المنبت انبت انقطع لا ظهرا ابقى ما فضلش الحمار يراكبه ولا ارضا قطع ولا مشي قطع المسافه يبقى الانسان هي دي بقى المطلوب الحكمه في ايه في تسيير النفس يقول يعني الاكل ده شهوات وما مال ابن ادم وعاء شرا من بطن خلاص ابطل اكل طب يبطل اكل ما بيقدرش يعمل حاجه نايم طول الوقت لا يبقى لا ارضا قطع ولا ايه ولا ظن أبقى. لا كل واشتغل كان سفيان الثوري يحمل معه في سفره المشوي والفالوزج فيأكل ثم يقوم فيربط وسطه ويقول اعلف الحمار ثم كده يعلف الحمار ايه ثم كده يعني كل كويس وايه واشتغل كويس لكن لو انت كنت لو كلت هتنام لا ما تاكلش اصل في ناس كده تاكل تشتغل وفي ناس تاكل تنام عشان كده بقول دي اللي بقول عليها دايما مراعاة القلب دايما تراعي قلبك بعد ما كلت قلبك احسن ولا قبل ما تاكل اه والله يكرم الشيخ طارق موافقني خالص بعد ما اكلت قلبك احسن ولا قبل ما تاكل بعد ما نمت قلبك احسن ولا قبل ما تنام بعد ما صليت قلبك احسن ولا قبل ما تصلي بعد ما قريت بعد ما قابلت فلان قلبك احسن ولا قبل ما تقابله مراعاة القلب لازم دايما عينك على قلبك ها ها المراعاة دي مهمة جدا تفقد القلوب يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله غير أن البدن مطية وإجهاد السير مظنة الانقطاع ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه مع أن المهم الحفظ وجب تقسيم الزمان على الأمرين فيكون الحفظ طرفي النهار وطرفي الليل أول النهار وآخره وأول الليل وآخره ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة وبين راحة للبدن وأخذ لحظه شوف الناس اللي بتفهم بقى مسألة توزيع الوقت تقسيم الوقت أنا دايما أقول يا جماعة إن أكبر إشكال بيواجه الشباب النهاردة إنه بيعرفش ينظم وقته عشان كده تلاقيه قاعد يلعب ويهرج ليل ونهار وتيجي تكلمه حفظ القرآن يقول مفيش وقت والله ولو في وقت كنت حفظت كلام ليه مفيش وقت امال في وقت لإيه هي المشكلة في تنظيم الوقت احنا بنقول كده احنا لو بحترنا شوية الكتب دولك في أرضية المسجد محدش يعرف يحط رجله صح ولا لا لكن عشان نظمناهم وركناهم على جنب بقى المسجد ايه واسع فكل ما تنظم وقتك وقتك يتسع نظم وقتك وكل ما تنظم وقتك بتقطيع اقل كل ما يديك مساحة اوسع يعني عايز اقول ايه هقابل الشيخ طارق سبع دقايق وقابل الشيخ سامي عشر دقايق وقابل فلان دقيقتين لما تحطها كده تقسمها خمس دقايق وعشر دقايق وربع ساعة ودقيقتين وتلت ساعة ونص ساعة توسع لكن طول ما انت بتقطعها ايه بين العصر والمغرب الوقت يضيع الوقت يضيع يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء ما تظلمش حد فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار لأن ذلك أشهى وأخف عليها وليحذر الراكب من إهمال الناقة ما تهملش جسمك ولا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه ومن طوى منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جد لأجله على أن الإنسان إلى التحريض أحوج لأن الفتور به ألصق من الجد وبعد فاللازم في العلم طلب المهم فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل عشرين طريقا والحديث قد ثبت من طريق واحد فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس وكفى بالعقل مرشدا إلى الصواب وبالله التوفيق فصل من قال لا أدري فقد أفتى يقول الشيخ عليه رحمة الله إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكلف إذا صح قصد العالم استراح من إيه من كلف التكلف سئل أيوب السختياني سؤال فسكت ساعة ونكس رأسه وبكى ثم رفع رأسه فقال اللهم إنك تعلم أني أخاف أن أتكلم وإنك تعلم أني أخاف أن أسكت وإنك تعلم أني أخاف أن أؤخذ بين الكلام وبين السكوت عجبتني والله الكلمة دي يقول يا رب أنت تعلم أن أنا خايف أتكلم واحد سأله سؤال أجاوب ولا ما أجاوبش يقول يا رب أنت عارف أنا خايف أتكلم وبعدين يا رب أنا عارف الإجابة فيا رب أنا خايف أسكت ويا رب أنا خايف أحسن تاخدني بين الكلام والسكوت هو ده حال العالم لما ايه لما يسأل اقول ما اقولش هتاخد لا حول ولا قوه الا بالله اللهم عافنا ولا تفتلينا يا رب يقول الشيخ اذا صح قصد العالم استراح من كلف التكلف فان كثيرا من العلماء يانفون من قول لا ادري فيحفظون بالفتوى جاههم ضد الناس لئلا يقال جهلوا الجواب وإن كانوا على غير يقين مما قالوا وهذا نهاية الخذلان وقد روي عن مالك بن أنس أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري قال سافرت البلدان إليك الله جالك من آخر الدنيا والآخر بتقول لي معرفش قال ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري الولد زعل نفسك هو بيقول له ارجع للبلد اقول لهم ايه قال له ارجع اقول لهم سالته قال ايه انا ما اعرفش فانظر الى دين هذا الشخص اللي هو الامام مالك يعني وعقله كيف استراح من الكلفه وسلم عند الله عز وجل ثم ان كان المقصود عندهم فقلوبهم بيد غيرهم فقلوبهم بيد غيرهم والله لقد رايت من يكثر الصلاه والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه وقدره في النفوس ليس بذاك ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته فتدبرت السبب فوجدته السريرة اللهم أصلح قلوبنا يا رب اللهم أصلح سرائرنا وضمائرنا كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة وصوم إنما كانت له سريرة كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة وصوم وإنما كانت له إيه؟ سريرة فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر الله الله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر بنعفينا وإياكم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين